بسم الله الرحمن الرحيم أخطر الأسباب الفتن شديدة والأمة مرصودة مقصودة يخطط لتفكك ولتضيع ولتمزق فاحذر أن تبوء أنت بهذا الإثم لا تنتظر لا تنتظر لا تنتظر لا تنتظر أسباب خطيرة فهو شكله ملتحي لكن ايه قلبه مزوج شكله بيصلي في الجامع لكن قلبه مزوج شكله ملتزم بيتكلم بكلام الالتزام لكن قلبه مزوج مزوج قاعد له اسبوعين ولا ثلاثه في اسكندريه ولا مش عارف ولا رايح يصاي الساحل الشمالي وحضرته عايز يقصر ويجمع رايح يصيد زواغان
أخطر الأسباب فالدين هيكتفك تقوم الصلاه في الفجر والخمس صلوات في الجامع هيكتفك هيكتفك ما تبصش لدي وما تكلمش دي وما تتعاملش مع دي حلال وحرام عاجبك على كده ادخل الدين مش عاجبك بلاش من اصلا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أخطر الأسباب إذا توجهت الجرائد والمجلات إذا توجهت الإذاعيات والفضائيات إلى البحث عن سرقة الأموال واغتيال النفوس فهو احنا زمنكم بيوتا لا تنتظر لا تنتظر أخطر الأسباب إن من أخطر أسباب قسوة القلوب الغفلة أثناء الذكر أحيانا واحد يقول في حاجة غلط إيه الغلط ويبدأ يدور على الغلط هو يقع في الغلط أخطر الأسباب حاسس ان هو احسن من فلان ومع ذلك فلان اشهر منه احب منه ليه اوسع منه علما او فلان حالة غير حالة مرضية نعم إنها أسباب خطيرة تودي لهلاك القلب فانتبه عبد الله يبقى قلبه مذنب قلبه عاصي ربنا يعاقبه وهو يفرح شوف كرم ربنا هي مش كرم ده ايه عقوبات يا جاد ملعون ملعون وهو مفتون بثناء الجهال عليه مغرور بستر الله عليه معجب بقضاء الله حوائجه فرحان ان الناس بتقول له عم الشيخ دعلنا انت راجل برك انت احسن مننا أخطر الأسباب كنا في القصر العيني امبارح والعيال بتوع المدارس على على كورنيش صرخت فيهم فين ابوها دي فين اخوها فين اهلها هي دي المأساة أخطر الأسباب انني اسمع اتصال امرأة تسأل يا شيخ اريد ان اطلق لماذا فلوس فلوس يضيعها على اخوتها اينقصك شيء قالت لا قصر معك في شيء قالت لا وانت مالك
أخطر الأسباب يا من تشكو القسوة صر رحمك يصلك ويرطب لك قلبك يا من تشكو الضيق صر رحمك يصلك ويرطب لك قلبك إنما العيش الذي نحياه ظلم نرتضيه حتى وعندنا تلك واسر يرفع المحتال قومي يا إلهي والصديق الحق للعدوان آمن أخطر الأسباب أخطر الأسباب تبارك للإنتاج والتوزيع تقدم أخطر الأسباب مناقشة حية وجلسة وفضفضة إيمانية كبيرة لتوضيح ما هي المسائل الخطيرة لأسباب الهلاك أخطر الأسباب لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله من منطلق أنه لن يدخل لن يدخل أحد الجنة إلا إذا صلح قلبه كان تطويل هذا الموضوع قال ربنا جل جلاله ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وإيه وجاء بقلب منيب من منطلق وجاء بقلب منيب أتى الله بقلب سليم بان لنا أنه لابد أن تصنع لنفسك قلبا اشترط عليك ربك أن تأتي بقلب أن تجيء بقلب فكأننا استفدنا من اللفظ أنه ينبغي عليك أن تصنع قلبك أن تحافظ على قلبك أن ترتب قلبا أن تنظم قلبا أن تأتي بقلب سليم ها منيب وجاء بقلب إيه منيب أتى الله بقلب إيه سليم فلذلك كانت هذه القصة الطويلة قصة القلوب اللهم أصلح قلوبنا يا رب قصة القلوب قصة موضوع القلوب ده قصة حكاية قصة طويلة بدأناها منذ فترة طويلة وقد فوجئت بالوجوه الجديدة فلا أدري كيف سيتصل معهم الموضوع لكن بعرض سريع ملخص لما سبق أن فتنة القلوب تبدأ من صغو القلوب صغو القلوب ميلها أن يميل القلب أن ينحرف القلب وهذه ما نسميه تفلت القلوب أن الإنسان يكون ظاهره ملتزم وقلبه متفلت أن يكون ظاهره مطيع وقلبه عاصي أن يكون ظاهره محب وقلبه كاره انحراف القلب نعوذ بالله من انحراف القلب هذه البداية أن ينحرف القلب هذه البداية وكما ذكرنا طويلا وكثيرا أن الله جل جلاله خلق القلب بحكمته مائلا إلى جهة اليمين كمضغة واشترط أن يميل القلب دوما له وهذا معنى كلمة حنيف وأحنف فأقم وجهك للدين حنيفا والحنف هو الميل فلا بد من الميل إلى جهة الدين إذا وسطنتها ظبطتها بإنها تبقى دين ودنيا لا تقبل تطرد لابد أن يكون هناك ميل إلى جهة الدين ينبغي أن يكون هذا واضحا ومفهوما ان القضية لا يظبط الانسان نفسه يبقى الدين والدنيا لازم امشيهم الاثنين صح غلط لازم امشي الدين على حساب الدنيا فلا بد من الميل الى جهة الدين وده اللي هم بيسموه التعصب او التطرف او هم بيسموه الارهاب ان دايما يكون حق ربنا مقدم وليكن ما يكون يكون حق الدين مقدم وليكن ما يكون ان تكون الاخره مقدمه وايه وليكن ما يكون ده تطرف لجهة الدين ماشي مطلوب وهذا هو الواجب الفرض احنا بنقولش بقى التطرف اللي هم بيزعموه ظاهريا التفجير والتكسير والاغتيالات كل ده باطل حرام لا يجوز وده ليس موضع التفصيل فيه انما اقصد الدين الله الاخرة الحق الصواب فاهم فالشاهد ان هذا الميل الى جهة الدين لو اتعدل يبقى انحراف القلب هو كان في اول التزامه مايل لجهة الدين بالكلية ومضيع الدنيا بعد شوية بدأ يتعدل يميل لجهة الدنيا لا ده هو بس بايه هو بيقول انه بيظبطها لا انت كده مش بتظبطها انت كده بت ايه بتضيع الدين وصلت ولا لسه بتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي ان تكون مائلا الى جهة الدين وليكن ما يكون تضيع الدنيا ويضيع اهل الدنيا على حساب كل شيء أقم دينك فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا إليه ولذلك كل الناس اللي جت تعدلها عملت ايه ضاعت كل اللي جه يعدلها ضاع هذه البداية انحراف القلوب فيحصل ومن الظريف ان احنا كل ما نعيد تطلع حته زياده صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم اذا انحرف القلب اثم القلب حصل الكتم ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه ايه اثم قلبه انا بحب ان كل واحد فيكم يقول اه والله الكلام ده عليا ومش هزعل انا في اللقاء اللي فات قلت له انت زعلت قال لي لا والله ما زعلت قلت له لو زعلت طيب احنا بنقول الحق واللي يزعل رزقنا على الله الحمد لله وعلي. فالشاهد هقول تاني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل ان هو قلبه انحرف وبدأ يعدلها عدلة الدنيا لازم تيجي بالاختلاط بأهل الدنيا والقعدة معاهم والتعامل معاهم عشان اعدلها فيحصل ان انا اشوف منكرات لا استطيع ان انكرها ما ينفعش انكرها والا الدنيا ايه هتضيع فيحصل الكتم يكتم الحق الذي يعرفه وينسى الحق الذي عليه فلما يكتم يأسم القلب ومن يكتمها فإنه إيه آثم قلب قلب آثم يا ما أشنعه من وصف أن يكون قلبه آثم قلب إيه آثم اسم القلب يبقى قلبه مذنب قلبه عاصي فلما يحصل اسم القلب يحصل زوغان يا جماعة والله أشد ما يرعبني أننا مهتمون جدا بمظاهرنا زي ما انتم شايفين كده لابس زراير جلابية مكوية وعمامة مقلوظة و... وقلبه ايه بأخباره رغم أن الله لا ينظر إلى صوركم المنظر ده كله عند ربنا ايه ولا حاجة هو مش سبحانه وتعالى لا ينظر اليه اهمالا لكن ينظر الى قلوبك هذا اشد ما يرعبني ان تعامل الله على القلوب قد ترى انسانا صحيحا سليما وقلبه عليه من العقوبات ما لا تتحمله السماوات والارض اللهم انا نسالك العافيه اللهم عافي قلوبنا من هذه العقوبات آه انك تنزل عقوبات على قلبك طاخ طاخ وكما ذكرت لكم في مسج في رسالة من الرسائل التي أرسلت أن أعظم العقوبة ألا تحس بالعقوبة وأعظم منها أن تفرح بالعقوبة لعدم علمك بأنها عقوبة ربنا يعاقبه وهو يفرح يقول لك شوف كرم ربنا هي مش كرم ده ايه عقوبات يا جاهل عشان كده ابن القيم يقول وكم من صاحب قلب أعمى مخسوف به وهو لا يشعر وكم من صاحب قلب ممسوخ اصم ابكم ملعون وهو مفتون بثناء الجهال عليه مغرور بستر الله عليه معجب بقضاء الله حوائجه هي دي الخوف ان هو يبقى فرحان ان الناس بتقول له عم الشيخ ده لنا ده انت راجل بركه انت احسن مننا سبحان الله العظيم لسه واحد دلوقتي بيقول لي ادعي لي بس في السحر وانت بتقوم الليل انت مش عرفك ان احنا هنقوم ولا في سحر اصلا ربنا يسترنا هذه المأساة ان يظن بك الناس الخير وليس فيك اي خير اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب اكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تبتلنا اما يحصل كتم والقلب الآثم يحصل زوغان القلب وكررتها كتير معلش خدها المرة دي كمان شوية ان في فرق بين الواد اللي راح المدرسة ورجع من المدرسة وفي فرق بين الواد اللي ايه زوغ اللي زوغ ده يعني خرج بدري بس المشكلة انه ما بيروحش على البيت اللي مزوغ ده ما بيروحش على البيت امال بيعمل ايه بيفضل يلف في الشوارع اللي هتيجي بعدها اللي هي لهو القلب لما القلب يزوغ يعمل ايه يلهو يلعب فلحد ميعاد المدرسة وايه ويرجع البيت فشكله هو راجع كانه كان في المدرسه فهو شكله ملتحي لكن ايه قلبه مزوج شكله بيصلي في الجامع لكن قلبه مزوج شكله ملتزم بيتكلم بكلام الالتزام لكن قلبه مزوج بيعمل ايه بقى بيلهو زوغان القلب ولما القلب يزوغ هو شايل الشنطه ولابس لبس المدرسه كنا في القصر العيني امبارح ولا امبارح يا ابني ولا اول مش عارف والعيال بتوع المدارس على على كورنيش صرخت فيهم فين ابوها دي فين اخوها فين اهلها هي دي المأساة في النكت في الاهرام بيقولوا على اللي صلت الجمعه امام اصلها ما لقتش راجل يلمها هم بيقولوا كده في النكت هي دي الحقيقه ومعلش خليه اعلان عن خطبه او درس يوم تسود النساء بقول انني اقول جازما وبكل يقين كما قلت ليس هناك رجال على مستوى الكلمه على مستوى كلمه ايه رجل من المؤمنين ايه رجال فكذلك اقول ليست هناك امراه على مستوى الكلمه الذكور كثير والرجال قليل الاناث كثير ولكن المراه حق المراه نادرا ما تجد المراه الحقيقيه التي توصف في الاسلام انها امراه نادرا ما تجد ما تجد امراه بهذا الوصف نسال الله عز وجل ان يصلح زوجاتنا وبناتنا ونساء المسلمين الشاهد ايها الاخوه يحصل القلب الزائغ القلب الزائغ يجي منين القلب الزائغ يعمل ايه بقى القلب لما يزيغ لما يزيغ هذا القلب يحصل له ايه يعمل ايه قال سبحانه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فاما الذين في قلوبهم ايه زيغ علامه الزوغان يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وكل مرة نعيد ندي مثال المرة اللي فاتت أظن أعطينا مثال بموضوع الغناء وقلنا من يتبعون ما تشابه منه يقولوا أن النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يسمع غناء جاريتين من جواري الأنصار تغنيان بغناء بعاث وقلنا يعني إيه جاريتين وإيه هو غناء بعاث يوم بعاث النهاردة ندي مثال تاني للقلوب المفتونة الزائغة في القصر والجمع في الصلاه في السفر تجد العيال الشباب او غيرهم عايز يروح اكتوبر يقول لك ده سفر والبيوت انقطعت وضربتم في الارض ضربنا في الارض سفر هي دي يتبعون ايه ما تشابه منه رايح يشتغل شغلانه في قاعد له اسبوعين ولا ثلاثه في اسكندريه ولا مش عارف ولا رايح يصيف في الساحل الشمالي وحضرته عايز يقصر ويجمع رايح يصيف ها والتاني اللي هو عايز ي... رايح يقعد شهرين ثلاثة عايز يقصر ويجمع هي دي زوغان قلب مزوغ الحقيقة ان اظبط دي بقى دي حتة على الماشي ها اظبط دي ان الشرع حين يرخص في مسألة لا يترك الرخصة لأهواء الناس لأن أهواء الناس لا تنضبط والشرع جاء بالانضباط معايا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم كنت بقول لهم كده مجموعه من الشباب اللي نفسه يدخل سكه الدين اقول له يا ابني الدين تكتيف اسمها التكاليف الشرعيه اسمها ايه تكاليف فالدين هيكتفك تقوم الصلاه في الفجر والخمس صلوات في الجامع هيكتفك ما تبصش لدي وما تكلمش دي وما تتعاملش مع دي حلال وحرام عاجبك على كده ادخل الدين مش عاجبك بلاش من اصله الناس اللي بيقول لك لا ده ديننا جميل وديننا حلو بيضحك عليك انه يدخلك في الدين بالاونطه ديننا جميل وديننا حلو بالتكاليف فلذلك زي ما بقول لك كده ان الرخص منضبطه مش اي مسافه نقصر فيها لان احنا لو قلنا كل ما يطلق عليه مسمى السفر يبقى مسمى السفر يختلف باختلاف ايه باختلاف الناس قول لي ده كلام شيخ الاسلام تيميه على عيني وراسي ورديت عليه مباشرة قلت له مين قال ان شيخ الاسلام تيمية اعلم من الامام احمد حد قال كده ما تردوا عليا انتوا خايفين تقولوا طب رد كويس عايز اسمع شيخ الاسلام تيمية اعلم من الامام احمد يا ابني امال ما بتقولش لا ليه شيخ الاسلام تيمية اعلم من الامام احمد يا ابني لا طبعا قال لا اسمه ابن تيمية الحنبلي ده هو متبع للمذهب مجتهد داخل المذهب الشاهد ايه ولا حد يقدر يقول ان الشوكاني اعلم من ابي حنيفه حد يقول كده ولا حد يقدر يقول ان الشيخ الالباني اعلم من الامام الشافعي حد يقول كده ولا حد يقدر يقول ان ابن عثيمين ولا ابن باز عليهم جميعا رحمات الله وبركاته اعلم من الامام مالك حد يقول كده طب ما سبتوا دول ليه وجيتوا لدول عشان نتفلى عشان نزوغ ابن عثيمين قال الالباني قال يعني يا عم الشيخ انت بتقول ان الناس دول غلط وان الشيخ غلط لا انا ما بقولش كده ما تفهمش بدماغك دايما اقول لكم كده عشان ظبط المساله ما تقوليش حاجة يعني ما ما تتبناش ان انا بقول حاجة انا لو عايز اقول هقول فخد اللي انا بقوله بس بالنص حرفيا ما تاخدش بالمفاهيم المنضبط في كلامي واضح اهو الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ آه، الالباني والشوكاني والصنعاني هؤلاء ائمتنا وعلماؤنا واسيادنا وعلى الراس نحملهم وانما فهمهم جاء من فهم النصوص وفهم هؤلاء الفقهاء الاربعه ولكن قد يفتي الشيخ لشخص بمساله في حاله معينه فتعمم الفتوى ولست من اهلها وصلت هي دي المشكلة الكبيرة ان بعض احيانا الشيخ يفتي الواحد في مسألة الشيخ ابن عثيمين لما يقعد في المسجد وحواليه شوية في الحج او في العمرة الدروس المسجلة اللي بتوزع ديت ها والشيخ بيظن ان اللي قدامه دول عوام الناس جايين من افريقيا واوروبا و- ومن مصر وغيرهم ومشهور عند هؤلاء الناس كذا وكذا فبيتعامل مع الناس على هذه الحدود الشاهد ايه اعود للمسألة احنا بنقول ان احنا سلفيين يا جماعه بنزعم سلفيين يعني الكتاب والسنه فهم سلف الامه السلف دول مين القرون الثلاثه الخيريه ارجع تاني بقى للقرون الثلاثه الخيريه شوف الصحابه فهموا المساله ازاي الثوري والنخعي وال... والاوزاعي والشعبي هؤلاء هم اسيادنا وائمتنا يقول لك ان السفر مسيره يوم وليله وزي ما بقول لك كده لو رجعت للكتب هتلاقي بقى مناقشه جابوا مسيره يوم وليله منين؟ نقول له لما ما لقناش في موضوع القصر والجمع نص دورنا على موضوع السفر يجي منين فجه من لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إيه مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم قال له إيه علاقة دي بالقصر يا عم الشيخ يقول لك هم العلماء كده عيب أهل زماننا إنه لما يجي يتكلم في مسألة يجيب أحاديث الباب ما احنا زمن كمبيوتر القصر ويدوس على الزرار يطلع له كل الاحاديث والايات اللي بتتكلم عن الايه عن القصر ويبدا يبحث ايات الم... لا يا ابني السلف بقى لما كانوا بيتكلموا في مساله كانوا بينظروا لعموم الدين لكل الدين مش لاحاديث الباب عشان كده بيبقى الفهم ايه اشمل للدين كله يبصوا للشرع ككل فعشان كده تلاقيهم دايما مثلا ايه في قصه الصلاه في وقت الكراهه واحد دخل المسجد بعد العصر او بعد الفجر يصلي ركعتين ولا ما يصليش قالوا يصلي ليه يصلي مع ان الرسول نهى عن الصلاه في الوقت ده قالوا ما هو الرسول نهى عن الصلاه ونهى عن الايه عن الجلوس لا يجلس حتى يركع ركعتين ونهى عن الصلاه في الوقت ده في نهيين تعارضوا نعمل ايه نشوف النهي هون اللي ضعف بالتخصيص فيه ودام هو ضعف ندخل ده كمان معاه ادام هو تخصص اصلا نجعل دي من جمله المخصصات فلقوا من ايه لقوا الاضعف النهي عن الصلاه في اوقات النهي لانه اذن بالصلاه في اوقات النهي الاشياء فراحوا مدخلين دي كمان حاله دخول المسجد هو ده فهم الايه فهم الشرع الشرع ككل فلذلك من فهم الشرع لما لقوا قضيه السفر سفر المراه بدون محرم حددت بنص في حكم شرعي يبقى النص ده يضبط كل الاحكام اللي تدور حول هذا الموضوع زي ما قلنا كده لو في كفاره صيام ثلاثه ايام كفاره اليمين فاطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم يبقى نيجي في كل الاطعام نقول ايه من اوسط ما تطعمون اهليكم جبتها منين دي في موضع من الشرع قال من اوسط ما تطعمون اهليكم تبقى تعم كل موضوع الاطعام طالما انه لم ينص عليه بشيء واضح يا جماعه فلذلك هنا يبقى اما اجي اقول لك السفر 83 كيلو جبتها منين من دي طيب واحد يقعد ست شهور يكسر لا القصر كام هم اربع ايام طب جبتها منين دي احنا قلنا كده ان اهواء الناس لا تنضبط الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكرموا الضيف جائزته يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليهن للايه للمسافر يبقى سمى الثلاث ايام بلياليهم ايه مسافر بعد ثلاث ايام بلياليهم يبقى ايه يبقى مقيم ده نص النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فعرفنا تعريف المسافر وتعريف السفر منين مش شرع مش لاهواء الناس الشاهد اللي عايز يزوغ بقى يقول لك ابن عمر قصر ست اشهر طب ابن عمر كان في غزو والغزو ده ايه بيتنقل وقد ينتهي في يوم ويرجع وده يجوز فيه القصر الرسول قصر 17 يوم في مكة الحج له احكامه بدليل ان اهل مكة قصروا في الحج في نمرة مش كده ولا ايه فلذلك الحج له احكامه والرسول قصر 17 يوم لانه كان بيقول اسافر بكره اسافر بعده فدي لها احكام مختلفه بس اللي عايز يزوغ ايه يلاقي ادله اللي عايز يصلي في البيت ظهر وعصر مع بعض ركعتين ركعتين ومغرب وعشاء مع بعض ركعتين وركعتين وينام طول النهار بقى ويروح يزور الناس ويتمشى ويلعب في الشهرين ثلاثه اللي هو قاعدهم يبقى يعمل ايه؟ هيلاقي نصوص كتير تساعده على على الزوغان فاما الذين في قلوبهم زيغ ها فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله لذلك ايها الاخوه القلب لما يزوغ يبتلى بمن يزين له الباطل هو الدين محمد حسين انت ليه يعني قافل على محمد حسين ما تسمع يا اخي من الناس كلها ويلاقي الشيخ فلان بيقول والشيخ علان بيقول والشيخ تركان بيقول وهم بيزعلوا من كلمة زعيط ومعيط ونطاط الحيط فبلاش منها المرة دي وبيسمع ده ويسمع ده ويسمع ده انا ما بقولكش الدين محمد حسين ولا غيره انا بقول لك الدين قال الله قال رسول الله بس لا بفهم السلف الاهم في المسألة في الفهم اهم مسألة في الفهم ان مين اللي بيفهم كتاب وسنة بفهم مين ما هو يقدر يقول لك الشيخ فلان قال والشيخ فلان عمل قلت لكم القصة في الحج وانا عمال اقول لهم يا جماعة المبيت في مزدلفة واجب الرمي بعد الزوال هو الصحيح يقول لي الشيخ فلان عمل الامام فلان قال المذهب يا جماعة انا بقول لكم النبي هاتوا لي حد قد النبي هاتوا لي حد قد النبي فصلي عليه صلى الله عليه وسلم فامشي صح عشان قلبك ما يزوغش احنا كده طولنا ها بعد كده القلب لما يزوغ يعمل ايه بقى قلنا يلهو اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم سبحان الله آية عجيبة لو قعدنا نتأملها الليلة دي أظن مش هنعديها يبدأ القلب يلهو وكلنا عارفين يعني ايه لعب يلعب يهرج يتخذ الدين لهوا ولعبا يبقى الدين لعبة وذر الذين اتخذوا دينهم ايه لهوا ولعبا لهوا ولعبا لما يلهو القلب يا جماعة يتشتت اللهم انا نعوذ بك من شتات القلب وكتير نسمع انا مش عارف بقى مين اللي صح ده ولا ده ولا ده انا مش عارف اعمل ايه والله بقى الواحد في الاخر استفتي قلبك اه وخلاص استفتي قلبك هو انت يا ابني ليك قلب اصلا انت مش بتستفتي قلبك انت بتستفتي هواك بتستفتي مزاجك يحصل الشتات فلما يحصل الشتات يا جماعة يحصل الغمرة القلب يغرق وتشتت هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا فيغرق في بحار الدنيا فلما يغرق القلب يحصل للقلب الوهن شتات غرق وهن اللهم انا نعوذ بك من وهن القلب فلما يغرق القلب يحصل للقلب الوهن شتات غرق وهن اللهم انا نعوذ بك من وهن القلب حب الدنيا وكراهية الموت القلب حب الدنيا وتعلق بيها وكره الموت ومش خاطر على باله ضعف الايمان بالاخره يحصل تشابه القلوب تلاقي القلوب بقى شبه بعضها بقى قلبه شبه الناس ما هي ميزه الغربه اللهم اجعلنا من الغرباء الذين وصفهم رسول الله بدا الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للايه اه للغرباء قلبه مش شبه قلب حد الا قلب النبي واصحابه فصلي عليه صلى الله عليه وسلم لكن تشابه القلوب وانا كنت حاطط النهارده اصلين عايز اوصلهم في مسألة القلوب ولكن النهاردة كده لقاء على البركة ربنا يبارك فيه ويجع وينفع بالمسلمين أجمعين يا رب العالمين آه الأصل الأولاني يا جماعة إن الصفة الواحدة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة على قدر النور في القلب فتشابه القلوب قد يكون تشابه لأهل الإثم وأهل الإجرام وأهل الكفر وقد يكون تشابه القلوب لأهل الإيمان واذا تشابهت القلوب تشابهت الاقوال قال سبحانه وتعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ايه تشابهت قلوبهم لما يبقى القلب زي القلب تلاقي الكلام زي الكلام صاحبنا كان ملتزم وكان مقتنع ان البنوك ربا والربا حرام كان مقتنع ان التلفزيون فسق والفسق حرام كان مقتنع ان ال- بدأ بقى لما القلب زوغ والقلب لها والقلب غرق بدأ القلب يحب الدنيا فبدأ الكلام يبقى شبه الكلام بقى لا وهنسيب لهم المجالات ديت لليهود والنصارى عشان يستولوا عليها احنا لازم نزاحمهم صناعة الحياة انا ما اقصدش حاجة والله بس هو ده الكلام اللي بيتقال ان لازم نزاحمهم ازاي نزاحمهم يا جماعة ازاي نسيبهم ما ينفعش لازم نزاحمهم وناخد اوسكار في الفن ولا اسمه ايه نسيت مش مهم صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تشابهت قلوبهم فتشابهت الأ- تبدا الاقوال تتشابه بقى التلفزيون لا ازاي لازم عندك معلومات لازم تبقى متفتح منفتح على العالم والادله جاهزه من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم و و و و تشابهت القلوب فتشابهت الاقوال اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فلما حصل تشابه القلوب تشابهت الاقوال حصلت قسوه القلب نعوذ بالله من قسوه القلب مصيبه قال سبحانه الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا ها كالذين تشابه القسوة كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون حط في قسوة القلوب كل العناوين دي التشابه كالذين أوتوا الكتاب من قبل اثنين طول الأمد ثلاثة الفسق أسباب قسوة القلب يا جماعة بمنتهى البساطة المرأة المتبرجة اللي هي لابسة عريان فسق ولا لا على الله نلاقي حد من اهل الدين يقول لي لا مش فسق طب اذا كان ده فسق النظر اليه واقراره يبقى ايه فسق اللي يقول غير كده ملناش دعوه بيه اذا اوعى تستبعد عن نفسك كلمة الفسق وبئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون اذا حصلت قسوه القلوب يجي تقليب القلب اللهم انا نعوذ بك من تقليب القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب اشد تقلبا من ريشة في فلا يقلبها الريح ظهرا لبط وكان يستعيذ نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك وقال الله له ممتنا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قلب من القلوب الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء ان يقيمه اقامه وان شاء ان يزيغه ازاغه اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك لما يحصل تقليب القلب يا جماعه يجي الران على القلب ما هو تقليب ساعة حلو وساعة وحش ساعة مذنب وساعة مطيع ساعة عاصي وساعة مقبل فذنوب ذنوب يحصل ران على القلب واحنا لما اتكلمنا في الران وطولنا اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله وذلك الران طب اسود القلب كله صاحبنا لسه مذنب يحصل ايه طبقة تانية لسه مذنب يحصل ايه طبقة ثالثة على القلب وطبقة رابعة وخمسة وستة وعشرة وعشرين فيشرب القلب الذنب يحصل إشراب القلب اللهم إنا نعوذ بك من هذا يحصل إشراب القلب إذا القلب شرب وأشربوا في قلوبهم العجل يا جماعة قلت لكم كتير كتير من الشباب بيفكر ان هو يذنب ذنب استغفر الله العظيم خلاص انتهت يقعد يعصيه 20 سنة وبعدين يقول استغفر الله العظيم وفكر الموضوع انتهى لا ده ال 20 سنة دول ايه لسه موجودين مش ب- استغفر الله العظيم خلاص الموضوع خلص لا دي محتاجة توبة ومحتاج التوبة انها تقبل ومحتاج بعد القبول عمل صالح عشان يبدل سيئاتك حسنات ده موضوع كبير موضوع التوبة مش لعبة عشان كده بقول واشربوا في قلوبهم العجل ده بمقاس السنين اللي لعنوا ومسخوا قردة بمقاس السنين مش بالذنب الواحد فالإشراب بضغط الذنوب تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها شرب القلب الذنب لما شرب القلب الذنب زي السفنجة لما تتشرب السواد تتقل اذا رميتها في المية تغرق مهما نظفتها من ظاهرها هي ايه شربة شربة فلما يشرب القلب الذنب محتاج بقى ايه يتعصر فاذا ما اتعصرش القلب الامور بقى العلاج دي جاية بعدين ان شاء الله يحصل صرف القلب وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون يحصل صرف القلب تلاقي قلبه منصرف عن الخير تلاقي في كل خير ربنا ايه يصرفه عنه كل ما تيجي فرصة عمل صالح يلاقي قلبه ايه منصرف حتى في الصلاه قلبه منصرف عن الصلاة الذكر قلبه منصرف عن الذكر تلاوة القرآن قلبه منصرف عن تلاوة القرآن تلاقي قلبه منصرف يا جماعة كنا بنزور دار أيتام سبحان الله العظيم والله كان معايا واحد بقول له والله حاجة توجع القلب قال لي هي ايه قلت له العيال دي يعني ايه قال لي انت عارف انا بفكر في ايه الولد ده ابن زنا نقطاء ابوه وامه شكلهم ايه اللي كانوا بيزنوا شوف الصرف بقى هي دي صرف القلب انك تبقى عشان كده احنا قلنا من اخطر اسباب قسوة القلوب الغفلة اثناء الذكر فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قاسية من ذكر الله مصيبة ان يبقى وقت ذكر يعني ماشي في الجنازة وبيدخن سيجارة واقف على القبر وبيضحك بيقول نكته زي اقول كده في مواطن رقة القلب تلاقي قلبه قاسي هي دي المشكلة الكبيرة ان في مواطن القرآن نفسه عشان كده من الاصول انا قلت لكم الاصل الاولاني ان الصفة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة الاصل الثاني من الاصول ان في فرق بين الحال والمقام يعني بين الصفة التي تأتي عارضة وبين الصفة الراسخة لما هنتكلم دلوقتي عن القلب الغليظ والغل في القلب والغيظ في القلب والقلوب في أكنة وحمية في القلوب دي كلها قد تكون صفات عارضة تيجي عليه كده على الماشي وقد تكون صفات راسخة فلما تكون صفة عارضة تتعالج وتعدي لكن لما تبقى صفة راسخة خلاص تمكنت وعشان كده كتير قلت لكم لما اتكلمنا في بداية مدارج السالكين بقى هو فين مدارج السالكين وفين التفسير وفين الحاجات الكبيرة بتاع الزمان دي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم او ده من الصرف اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنا بنقول ان في فرق بين الحال والمقام مثاله البكاء حال والمقام الخشيه عشان كده الحال لا يعلم وانما يعلم المقام يعني انا ما اعرفش اعلمك تبكي ازاي لكن اعلمك تخشى ربنا ازاي فلما تخشى ربنا تبكي عشان كده بقول ان البكاء كتير من البكاء ده ملوش لازمه لانه لا حال ولا مقام وانما حال ناتج عن عارض عشان كده بقول للامام اللي بيصلي بينا انا مش عايزك انت تعيط احنا اللي نعيط انت اخصى الله واحنا واحنا نبكي لكن انت لما تبكي وتصوت الناس اللي وراك بتبكي مش للقران لبكائك فيبقى البكاء ده ملوش لازمه وصلت فهي ديك قضيه صرف القلب قد يكون صرف القلب حال وقد يكون مقام صرف القلب قد يكون صفة سيئة وقد يكون صفة طيبة في ناس ربنا صارف قلوبها عن الفلوس صارف قلبه عن النسوان صارف قلبه عن الشر عموما او عن اجزاء من الشر تلاقي نفسك كده قلبك ايه عشان كده قلت له الولد اللي كان في امريكا 20 سنه وبعدين جه اول ما جه وقع في فتنه النساء قال يا خرابي بقى انا قاعد 20 سنه في وسط العريانين ما غلطتش اجي هنا اغلط قلت له عشان تعرف ان هناك ما كنتش جدع ده كان ايه كان ربنا صارف عنك ولما جيت هنا ربنا خلاك ونفسك فوقعت في الحرام وصلت ما تفكرش احيانا ان انت جدع وبطل وانك انت ما بتغلطش لا ده ربنا ايه اه صارف عنك ولو خلاك لضعت فاذا حصل صرف القلب عن الخير حصل اباء القلب يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى اباء القلب ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى اباء القلب يبقى نفسه يعمل خير وقلبه يأبى ومقتنع ابو طالب عم النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول للنبي ايه اما والله اني لاعلم انك على الحق ولكن قلبي لا يطاوعني على فراق دين عبد المطلب يا يقول والله انا نفسي بس قلبي مش مطاوعني كتير بتحصل معانا بس ما بنعرفش نقولها كده انه عايز وقلبه مش مطوع قلب خايف قلب مجرم قلب ابي وتأبى قلوبهم فاذا ابى القلب حال الله بين العبد وبين قلبه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه تحصل الحيلولة قلت لكم لان ربنا عزيز ما ينفعش انك انت تأباه وهو لا يأباك تأباه يأباك فيحول الله بين العبد وقلبه يجي يدور على قلبه ما يلاقيش وقلنا كتير في زماننا اللي عايشين في الدنيا دي من غير قلب حتى في حياتهم العادية لا في اكله ولا في شربه ولا في زوجته ولا في ولاده ولا في حياته عايش بقلب في حيلولة بين العبد وقلبه في دينه مش لاقي قلب فاذا حال الله بين العبد وقلبه حصل انكار القلب القلب المنكر فالذين لا يؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون فاذا انكر القلب صار القلب غليظا غلظ القلوب القلب الغليظ ايها الاخوه قال بعض سلفنا اذا عصى العبد ربه ضاق صدره واذا ضاق الصدر اظلم القلب واذا اظلم القلب ساء الخلق واذا ساء الخلق ابغض الناس وابغضوه قال سبحانه ولو كنت فظا ها؟ غليظ القلب لانفضوا من حولك غليظ القلب والغلظ زي ما قلنا قد يكون صفة مدح وصفة ذم صفة صواب وصفة خطأ فغلظ القلب جاءت ايضا في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة تتضح فيه اشداء على الكفار رحماء بينهم فين يبقى القلب غليظ وفين يبقى القلب رحيم التاني تلاقيه غليظ على المؤمنين كنت براجع حاجات قديمة جدا لينا كده من سنة 88 فلقيتني بقول ان فلان بيعامل الفجار في الشارع احسن من معاملته للاخوة يبش في وجوههم ويحسن اليهم ويتودد ويقول دعوة ثم هو غليظ يكشر في وجوه الاخوة ده مرض كتير بتنتشر كلمات سيئة من حبش وحكايات تحكى ان الكفار معاملتهم منضبطة اكتر من المسلمين ان اتقانهم احسن من المسلمين اخلاقهم احسن من المسلمين لقيت آه، اسلام من غير مسلمين ومسلمين من غير اسلام الكلام ده لما انا دايما اقول للاخوه اللي بيشتكي برضه انا قلبي فيه وبعمل وبسوي ما تتكلمش لان الكلام ده لما بيقال بيتقرر واظن هذه مساله في التربيه تحتاج الى بسط اسال الله ان ييسر بسطها يجب ان نعالج بالايحاء الى المسلمين اننا اهل الحق واحق بالعمل بالحق عشان كده الرساله اللي جات لكم الاسبوع ده اللي هي وقع اناس في الخلل لانهم يبحثون عن الخلل فابحث انت عما فيه نجاتك احيانا واحد يقول في حاجه غلط في الاخوه ايه الغلط ويبدا يدور على الغلط هو يقع في الغلط البحث عن الغلط احد الاخوه بيقول لي ان الشيطان بيضحك عليه في الصلاه وهو بيصلي فيسرح بعدين يفوق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدين يقول لنفسه هو انا سرحت ليه فيبدا يسترجع السرحان تاني عشان يجيبه من الاول هو ده البحث عن الخلل يوقع في الخلل احنا ما بندورش على الخلل بندور على النجاه دور على الصح عشان كده قاعده من قواعد السير تامل العيب معيب الشاهد ان القلب الغليظ في مصيبه كبيره شوف سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم يقول ايه اشار بيده نحو اليمن فقال الايمان يمان والحكمة يمانية الا ان القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند اصول اذناب الابل حيث يطلع قرن الشيطان الفدادين رعاة الابل اللي هو تلاقيه ها ها ها قالوا الفد فدد علو الصوت وارتفاعه تلاقيه غلظ القلوب اصحاب الابل الحاجات الكبيره الضخمه تلاقي فيها غلظ القلوب اصحاب ال- اللي بيجعل بيوحي لنفسه بسلطه وهيبه والكلام ده انا قلته فاكرين ان من اكابر الذنوب واجرام القلب ان يكون في القلب تطلع او منازعه للربوبيه يعني ايه ان يحب ان يطاع ويحب ان يحتاج اليه ويحب ان يتسلط ويحب ان يذل له ويحب ويحب هذا منازعه للربوبيه ده من اكبر كبائر القلوب اكبر من كل الذنوب ان ينازع الرب سبحانه في ربوبيته عايز يبقى رب وادينا عليها امثله زمان وببساطه قلنا موضوع القلل ان حاطط شويه قلل قدام باب المسجد وواقف كده وماسك عصايه ويجي واحد يشرب من القله لا لا لا سيب انت القله دي واشرب من دي لا لا لا انت لف من الناحيه دي لا انت في القلل ده كل واحد بقى يحطها على دماغه كده بطحه شوف انت بتعمل ايه فين ازاي منازعة للربوبية الفدادين هي دي غلظ القلوب فاذا حصل غلظ القلوب القلب الغليظ يحصل الغيظ في القلب مصيبة ان تدخل القلب الافات الغيظ حالة من حالات المرض يبقى القلب في الحالة دي مريض يحتاج الى علاج تولى الله تطهير القلوب قلوب المؤمنين من الغيظ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم الغيظ اللي بيحصل في القلب زي ما قلنا برضه قد يكون ممدوح وقد يكون مذموم وقد يكون حاله عارضه وقد يكون صفه راسخه لكن الغيظ اللي هو حالة المرض ان يبقى متغاظ من المؤمنين الاخطر ان يحصل الغيظ من شرع من شرع الله حكم من احكام الله السلف يضربوا امثلة بقى على الجهمية وغيرهم ان واحد منهم وهو بيقرأ القرآن الرحمن على العرش استوى يحط عليه اصبعه متغاظ لانه مش قادر يفهم يعني ايه الرحمن على العرش استوى ولا قادر يستسلم وتديها مثال في عصرنا مش مفروض يتقال من المرأة اللي تقرا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع متغاظة من الحكم ده او تلاقي اللي متغاظة الرجالة لهم في الجنة حور عين واحنا لينا ايه نوع من انواع الغيظ المرضي في القلوب الغيظ يحصل نتيجة حسد شايف واحد على دين وخلق ما يقدرش يقول فيه حاجة وشايف عنده فلوس وربنا كرمه وموسع عليه يبقى متغاظ ازاي دي جت ازاي دي لا لازم نبحث وراها دي متغاظ غيظ حالة مرضية يبقى مرض والعياذ بالله في القلب حاسس ان هو احسن من فلان ومع ذلك فلان اشهر منه او فلان احب منه ل... لفلان او فلان اوسع منه علما او فلان له قبول اكثر حالة غيظ حالة مرضية اللهم طهر قلوبنا فاذا استقر الغيظ في القلب ينتقل الى مرحلة الغل اللهم طهر قلوبنا يا رب يحصل بقى ايه غل في القلب يتحول الغيظ ده بعد الغلظ والغيظ يبقى غل والغل ايضا مرض افحش من الغيظ والله عز وجل ايضا يطهره ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين عشان كده العلماء قالوا ان الغل في الصدر احنا قلنا الصدر قلب فؤاد لب الصدر الجزء المواجه فسهل سهل نزعه فهذه الصفات الثلاثة نكتفي بها الليلة وهي امراض تعالج وتطبب بمنتهى البساطة بساطتها في توحيد الربوبية والدعاء توحيد الربوبية ان تؤمن ان الذي يقسم الارزاق من الله سبحانه وتعالى فلا دخل لك توحيد الربوبية ان تعلم ان الذي خلق الخلق وربط اقدارهم هو الله فيستريح قلبك لله حبيبك اذا اعطاك واذا منعك توحيد الربوبية ان الله مطلع عليم اكثر منك ومن الدنيا كلها بل انت جاهل لا تدري فتكل الامر الى العليم يقسم كيف يشاء هذا علاج الغلظ غلظ القلب وغيظ القلب والغل في القلب توحيد الربوبية قلنا والتانية ايه الدعاء ان تدعو الله ان يطهر قلبك اللهم طهر قلوبنا من الغلظ والغيظ والغل دعاء الدعاء لان المصيبة الكبيرة ان الحاجات دي لما بتدخل القلب قلبك مش في ايدك تنقي وتشيل دي محتاجة معالجة ومعاناة فتكثر الدعاء والبكاء والرجاء ليطهر الله سبحانه وتعالى قلبك احبكم في الله جزاكم الله خيرا اسال الله ان يطهر قلوبنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته